بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في آية جميلة في سفر صموئيل الأول قالها صموئيل النبي لشاول الملك هتبقى موضوع تأملنا في المرة دي والمرة اللي جاية إن شاء الله. قال له هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة. شاول ساعتها كان خلى الغنم بتوع عماليق ضد رغبة ربنا ربنا قال مفيش حاجة تفضل خالص كل حاجة عماليق دي تتحرق وتندبح وتترمي لكن شاول أبقى الغنم ولما جه صموئيل يسأله قال له الغنم ده أنت أبقيته ليه؟ قال له عشان أقدم ذبيحة لربنا فقال له كده هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا على موضوع الاستماع ده الاستماع علامة حكمة الإنسان اللي يستطيع إن هو ينصت ويسمع إنسان حكيم الاستماع علامة اتضاع الاستماع علامة انقياد لروح الله يعني إيه الاستماع؟ إيه هي الفضيلة دي؟ وإيه أهميتها؟ إزاي أسمع صوت ربنا وميزه؟ إزاي أسمع حتى صمت الله؟ ربنا ممكن يسكت وما يردش ويفضل الإنسان يتكلم وربنا ما بيردش عليه بس صمت الله ده فيه وراه رسالة الإنسان المفروض يسمعها حتى الصمت له صوت حاجة نتعلمها وحاجة بنعمة ربنا كده نشوف إزاي نقدر نسمع حتى الصمت وآخر حاجة هنتكلم على ثلاث حاجات ضد خ... ضد الاستماع ضد فضيلة الاستماع أول حاجة إيه أهمية فضيلة الاستماع دي؟ بداية التواصل مع الناس هو في الاستماع التواصل الأهم المفروض يبقى جوه البيت إن أنا أسمع صوت الناس اللي ماشيين معايا كلنا بنتكلم صحيح لكن كتير قوي إحنا ما بنسمعش كتير قوي ما بناخدش بالنا من الأصوات اللي جاية من الناس اللي معانا عايزين يقولوا لنا إيه إيه الرسالة اللي عايزين يوصلوها التواصل مش مجرد ان انا اعبر عن نفسي وافكاري واتكلم وبس التواصل الناجح لازم يبقى رايح جاي بتكلم وبسمع ولو ما اتكلمتش الناس مش هتفهم انا عايز اقول ايه ولو ما سمعتش مش هفهم الناس عايز توصل لي ايه كتير قوي احيانا في مشاكلنا في البيت بيبقى حديث الطرشان يعني واحد بيتكلم وهي بتتكلم لا ده سامع ولا ده سامع فعمالين نحاول نوصل لحاجة مش عارفين نوصل أي حاجة السيد المسيح كان هو المعلم وهو المرشد وهو الإله والمخلص لكن رغم كده لما جم التلاميذ ورجعوا من الرحلة التبشيرية بتاعتهم فرجعوا قالوا له إيه أخبروه بكل ما فعلوا طب وأنت يا رب عندك وقت تسمع ما أنا لو ما سمعتش منهم مش هعرف أصلحهم ودول تلاميذي فاحنا بنتفاهم مع بعض بنتكلم بيسمعوني بقول لهم لازم اسمع منهم عشان اقدر ان انا اوجههم في إش في قصه لطيفه عن موضوع الاستماع داخل الاسره ده بتقول ان في اب ابنه عنده كده 8 سنين فابنه طلب منه ان هو يجيب له بيت يلعب بيه في البيت حيوان يعني فالاب راح قال انا اجيب للولد هجيب له سلحفه فالام استغربت قوي قالت له انت جيب سلحفه لابنك يعمل بيها ايه ده الولد عايز يعني حد كده يعني ياخد ويدي معاه قال لها انا عايزه يتعلم درس من السلحفه دي المهم الاب جاب السلحفه والولد فرح بيها وبعدين الاب يوم كده داخل على ابنه ما لقاهوش في البيت فلقى بيلعب بره في الجنينه وحاطط السلحفه قدامه وعمال يزعق وعمال يصرخ وماسك حتى عصاية وعمال يخبط على ظهر السلحفة والسلحفة متغطية داخلة جوه الغطا بتاعها وحتى دماغها مش باينة فالأب راح جنب ابنه كده وقال له مالك بتزعق ليه؟ قال له أنا بصرخ عشان السلحفة تخرج من تحت الغطا بتاعها ده وتكلمني عمال أزعق وأصرخ فهي مش سامعاني قال له طب السلحفه ردت عليك قالت لك ايه؟ قال له يا بابا السلحفه ما بتتكلمش دي ما بتطلعش صوت خالص حتى انا نفسي بس ان هي يعني حتى ترد عليا باي حاجه كده عشان نعرف نتفاهم فالاب قال له طيب بص يا حبيبي اقول لك على حاجه هات السلحفه بتاعتك دي وتعالى ندخل جوه البيت الدنيا هنا برد تعالى نخش جوه جنب الدفايه ونقعد كده شويه انا وانت ونشوف السلحفه هترد علينا تقول ايه لما دخلوا البيت فالابن قاعد مستني شويه الابن لسه هيتكلم ويزعق فالاب قال لابنه يا ابني ما تتكلمش استنى شويه وفعلا اول ما الدنيا هديت والجو اتدفى فالسلحفه راحت مطلعها راح راسها من تحت الغطا بتاعها فالولد فرح قوي وقعد فعلا يلعب مع السلحفه بتاعته وهو فرحان فقال له يا بابا هو انت بتعرف في لغه السلاحف قال له يا حبيبي انا هقول لك على حاجه السلحفه كانت مستخبيه جوه عشان بتقول لك انا خايفه عشان انت بتزعق عشان صوتك عالي وعمال تخبط فيها لما دخل استخبت جوه عايزه توصل لك حاجه ان انا خايف فبدام انا خايف مش هعرف العب معاك لما دخلنا جوه في الدفا في الصوت الهادي فراحت طالعه لك من تحت الغطا بتاعها ده القشره دي واتكلمت معاك فهمت الدرس الموضوع مش محتاج انك تبقى عارف في لغه الحيوانات عشان تفهم الحيوان عايز يوصل لك ايه الدرس ده مش بس للابن ده ولينا احنا كمان ياما طريقتنا واسلوبنا بتدخل ولادنا وعائلاتنا تحت غطيان و... وشيلز كده تلاقي الولد دخل وقفل على نفسه مش عايز حد يكلمه طب ما بيعمل زي السلحفه بالظبط هو داخل جوه ليه هو مش عايز يتكلم مع الناس في البيت ليه يمكن في حاجه خاصه بالتواصل بتاعنا احنا واحيانا كتير قوي يقول لك احنا محدش بيتكلم معايا انا بخش الاقي العيال كل واحد في دنيته طب ما في رساله في حاجه عايزه توصل لك بس انت مش قادر تسمعها في انين عايز يقول لك ان انت مش متواجد حتى لو انت جسديا موجود بس وجودك في البيت شيء مش مريح شيء مش مخلي الناس قادره تتكلم معاك الحكايه دي يا احباء لازم ناخد بالنا منها ياما في اشارات بتيجي من ولادنا ومن زوجاتنا ومن ازواجنا في حاجه بتحصل في حاجه هتحصل ولان انا مش قادر اسمع لان انا مش قادر اخد بالي غير من صوتي انا بس فانا مش واخد بالي من اللي حواليا وفاكر ان الزعيق في الاخر هيجيب لي الحاجه اللي انا عايزها او الزعيق هيصلح عيالي احيانا تسمع من الولاد كلام يقول لك بابا طول النهار لما يخش البيت يزعق الحقيقه احنا بنتمنى ان هو يجيله كده شغلانه ويسافر وما نشوفوش خالص شيء متعب وموجع لما الكاهن يسمع من ولد ولا بنت صغيرين الحقيقة وجود بابا في البيت ده شيء مش مريح أو ماما ما هياش ما نعرفش نتفاهم معاها طول النهار بتصرخ بتصرخ بتصرخ احنا احيانا ما بنبقاش سامعين هي بتصرخ تقول ايه بس هي طول النهار بتصرخ ما نستغربش لو ولادنا عملوا زي السلاحف ودخلوا تحت الغطا بتاعهم عشان هو سمبري مش عايز يتكلم معاك لما ولد ولا بنت يكذب ويفضل يكذب يكذب يكذب هو عايز يوصل لك رسالة إن أنا خايف أنا بكذب ليه؟ عشان أنا خايف وخايف ليه؟ لأن أنت مخوفني بدل ما خوفني يبقى في حاجة محتاجين إن إحنا نتفاهم فيها يبقى الاستماع أول حاجة فيه إنه بداية التواصل الناجح اسمع حتى الكلام اللي ما بيتقالش اسمع الإشارات الأنين الكلام اللي هو يمكن حواليك الناس عايزة تقوله لك في بيتك من ولادك بس انت مش واخد بالك من نفسك ومش واخد بالك من نفسك الحاجة التانية في أهمية الاستماع الاستماع هو طريق التعلم محدش بيتعلم من غير ما يسمع سيد المسيح بيقول كده من له أذنان للسمع فليسمع طب هما الأذنان دول ليه يا رب في ناس بتستعملهم لأي حاجة بس مش للتعلم ولكن زي ما قلت مش هنقدر نتعلم إلا لما نسمع ونسمع كويس السمع مش معناه ان انا جيت الكنيسه وابونا قال كلام ودخل في وداني مش هو ده السمع السمع ان انا اسمع بوداني واعقل بعقلي واحس بقلبي واتصرف بناء على السمع اللي انا سمعته ده هو ده السمع لكن مجرد كلام وكلام وخلاص كده ما بيعملش حاجه ما بيعملش فرق زي ما هنتكلم في الاخر خالص واحده من مشاكل الاستماع هي ان انا بستمع وما بتعلمش كما كان وهكذا يكون هو نفس اللي بيتعمل هو هو وفي الاخر انا بقول ان انا بسمع في ناس احيانا يقول لك ده انا بسمع وعظات كل يوم وعظتين ثلاثه وفي الاخر عملوا معاك الوعظتين الثلاثه دول الكتاب بيقول لنا كده ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مسرع في الاستماع يعني انسان عايز يتعلم يجري وينصت عايز يعرف عشان عط- خاطر عايز يتغير هو دي ال- الموضوع اللي احنا المفروض مدعوين ليه كتير قوي الواحد بيبقى عايز يتكلم مش عايز يسمع فما بيتعلمش في قصة برضو لطيفة كده اتقالت عن أحد الملوك إن كان في عنده مسجون والمسجون ده مشاغب واتحكم عليه بالإعدام فالملك عدى على السجن في يوم وهو داخل كده فعمال ال- المسجون يا حضرة الملك اديني إعفة أنا خلاص أنا تبت أنا اتعلمت فالملك قال له أنت اتعلمت الدرس قال له أنا اتعلمت قال له طيب بص أنا هدي لك فرصة قال له أيوة بس اديني أي حاجة اطلب مني أي حاجة فالملك قال له يا ابني اسمعني اسمع كده واهدى عشان تتعلم انا عايز اقول لك ايه قال له لا انا اعمل اي حاجه انت بس اديني فرصه وشوف انا هعمل ايه فالملك قال له طب بص هديلك فرصه واحده لنجاتك لو انت استعملتها هتنجى قبل ما الملك يخلص كلامه كان الراجل المسجون نط في الكلام وقال له بس هي دي اللي انا مستنيه بس قول لي انت عايز ايه قال له طب في الزنزانه بتاعتك في باب مفتوح لو لقيته وعرفت تهرب منه انا تاني الصبح تاني يوم الصبح لو ما لقيتكش مش هدور عليك بس لو لقيتك هعدمك قبل ما يخلص الملك الكلام كان الراجل ما صدق قال له لا خلاص انا انا فهمتها على طول كده المسجون بسرعه قعد يلف في الزنزانه خبط في الحيطه جنبه لقى فعلا الحجره اتح- اتحركت قال لك هي دي هو ده الباب المفتوح فتح خبط في الحيطه دي الحيطه اتحركت راح داخل منها لقى سرداب فرح جري في السرداب والسرداب دخل على السرداب ومن نفق لنفق المهم قعد يلف لغايه لما تعب واول ما ابتدى يتعب كده ابتدى يشم ريحه هوا جاي من بره فقال بس ده انا وصلت اهو فعلا قعد يدور فلقى مكان كده فيه شباك جه يفتح الشباك لقى الشباك مقفول المهم قعد يحاول مرة تانية وتالتة برضه قعد يدور على مخرج في المكان اللي هو فيه وفعلا كده لقى حاجة كده زي الباب راح محرك الباب وجاري منه وعمال يلف يلف لغاية لما سمع ناس بتتكلم بره بعد ما تعب من اللف فقال أنا خلاص وصلت في الحتة اللي هو فيها دي سمع صوت الملك من بره السور فالنهار طلع عليه وما لقاش الحتة اللي يخرج منها فقعد يصرخ للملك ويقول له انت ضحكت علي انا قعدت لفيت وانت ضحكت علي انت فعلا انت خدعتني قلت لي في باب مفتوح وانا ما لقيتهوش الملك قال له طب لف بقى وارجع وقابلني في الزنزانه بتاعتك المسجون رجع الزنزانه والملك دخل عليه قال له انت لو بتسمع وبتتعلم انا قلت لك في باب مفتوح انا سبت باب الزنزانه مفتوح وانا خارج ما قفلتوش ورايا لو انت اديت نفسك فرصه تسمع كنت عرفت ان الباب الزنزانه نفسه مفتوح كنت خرجت منه كان زمانك بره من بالليل من امبارح لكن انت ما اتعلمتش حاجه لان انت عمال تتكلم تتكلم ومش مديني فرصه ان انا اشرح لك احيانا احنا نشعر بالاحباط مع اولادنا ان كل ما تيجي تكلمه يقول لك انا عارف كل ما تيجي تشرحه يقول لك اه انا عارف عارف سمعتها قبل كده دي مش بس مع الصغيرين ده حتى مع الكبار احيانا تكلم حد هو مش عايز يسمع هو فاكر ان هو خلاص عرف كل حاجه وفهم كل حاجه وعارف الدنيا المفروض تمشي ازاي بيبقى عامل زي المسجون ده اللي قدامه باب مفتوح المفروض يخرج منه وهو عمال يدور بس في السراديب ويشوف لها حل نعم يا احباء بيضع امامنا باب مفتوح ونقعد احنا ندور على بيبان تانية سيمبلي لان احنا مش قادرين نسمع صوت ربنا ولا قادرين نتعلم من الكلام اللي بنسمعه يبقى قلنا اول حاجه في اهميه الاستماع الاستماع هو وسيله التواصل الاولى الحاجه الثانيه استماع ضروري للتعلم ثالث حاجه الاستماع هو وسيله الاسترشاد على الطريق احنا كلنا مسافرين على الطريق سكتنا كلنا رايحين ناحيه السماء مشوار ربنا يكمله معانا على خير وبالسلامه كلنا محتاجين نسترشد على الطريق بس الحقيقه احيانا ناس كتير يقول لك ايه انا هستنى ربنا يرد عليا شخصيا يعني ربنا ممكن يديلك ارشاد على الطريق بس بطريقه غير مباشره يا ترى قادر اسمع صوت ربنا على الطريق ولا لا ده موضوع حاجه نفكر فيها مع بعض اديكم مثال من الانجيل موسى راح خرج الناس من ارض مصر بيتكلم مع الله فمن لاذن كده مفيش حد مصاحب حد زي موسى وربنا محدش فينا خد ابدا هذه النعمه والبركه العظيمه جه يسرون حماه يزوره في مره فموسى خرج من الصبح بالليل قاعد على باب الخيمه بتاعته والناس عماله تجيله ويقابلهم ويحل لهم مشاكلهم واحد ورا واحد ورا واحد موسى معاه كام واحد من الشعب خارجين معاه معاه 2 مليون بني ادم تخيلوا بقى لما يقعد وكل واحد يجي يعرض عليه مشكله وموسى يقول رايه ويسمع راي تاني شوف هياخد وقت قد ايه فيسرون قال له ايه قال له ايه اللي انت بتعمله ده يا موسى قال له الحقيقه انا كل يوم بقعد اسمع مشاكل الناس واحلها لهم قال له بس انت بالمنظر ده انت هتتعب والناس هتكل هي الناس دي كلها هتقعد تستناك لغايه ما تخلصهم واحد واحد يعني انت النهارده هتيجي يدخل لك الراجل ده الساعه مثلا يوم يجي لك يوم الاحد يشوفك يوم الجمعه اللي وراها صعبه دي وفي نفس الوقت انت كمان هتكل طب اعمل ايه قال له لا قسم الناس اعمل مجموعات كل عشرة يبقى ليهم رئيس وكل خمسين يبقى ليهم رئيس تاني وكل مية ليهم رئيس تالت وكل ألف ليهم رئيس رابع واللي يستعصي على الرؤساء دول توصل لك انت الحالة فانت تقعد وتتكلم مع الناس موسى لأن هو رجل الله فعلا بالحقيقة ودانه حساسة انه يسمع صوت ربنا حتى من خلال الناس ما وقفش بقى وخدته الكرامة كده وقال له ايه ايه يا يسرون هو انت هتشور عليا ولا ايه ده انا اللي بتكلم مع ربنا وربنا لو عايز يوصل لي حاجة ما كان بعتها لي يعني هو سيادتك جاي يعني عشان تعرفني شغلي انا عارف المفروض بعمل ايه موسى لانه الكلام يميك سنس والكلام ده كلام عاقل وفيه حكمه راح منفذه بدون اي تردد مش معنى ان ربنا بيرشد حد في الطريق ان ربنا لما يبعت لك كلام عن طريق حد يبقى لا انا مستني ربنا يديني علامه لازم بقى ملاك يظهر لي ولا نجمه في السماء تطلع كده وترشدني للطريق المفروض الانسان اللي عايز يسترشد على الطريق يسمع ودانه تبقى مع الكل موسى كان انسان عايز يسترشد عشان كده لما جاله راي حماه سمع واستفاد منه داود كان كده برضه داود كان من الناس اللي عايز يسترشد ويسمع فمرة اتحمق من واحد اسمه نبال وصمم يخرج يقتله لأن نبال أهانه داود طلب منه حاجة ونبال ما ادهالوش فقال أنا هطلع أطلع النهاردة نبال ده مش هيصبح عليه الصبح اللي خرج في السكة بتاعت نبال داود أبيجايل مرات نبال جابت هدية وقفت قدام داود وهو جاي وقالت له أنت هتعمل إيه؟ امسحها فيا الغلطة دي أكنها مني أنا أدي هدية أهي انت رجل الله ما يصحش تاخد انت يعني انتقامك من الراجل بايديك انت ما تموتوش سيبه داود لان هو رجل الله برضه بالحقيقه الصوت لما سمعه من غير ما يقعد يفكر كتير قال لك ده صوت من عند ربنا وفعلا قال لها مبارك الله اللي منعني ان انا النهارده اسفك دم حد وشكر ابي جايل ومدحها احيانا البعض يقول لك ايه هو انا اسمع كلام واحده ست انت فاهمي ايه انت ده انا الراجل ده انا عارف كل حاجه الطريقه دي طبعا طريقه يعني لا تليق بولاد ربنا ولا بالتعامل جوه البيت حته ان انا الراجل فانا فاهم كل حاجه مين اللي قال ان هو الراجل يعني ربنا خلقه عشان يفهم كل حاجه داوود الراجل ده رجل الله اللي غلب جليات الانسان اللي بيتكلم بالمزامير اللي ربنا بيتكلم معاه برضه ما شافش ان هي مشكله يعني انه يسمع من ابي جايل ويغير قراره accordingly على الطريق بتاع بولس الرسول وهو بيبشر الناس الراجل ده بيسمع من المسيح برضه بطريقه شخصيه كده لكن بولس لانه انسان متضع ودانه حساسه قال اعمل ايه اروح للرسل واسالهم اللي انا ببشر بيه صح ولا غلط بولس الرسول ينزل اورشليم ويسال الرسل اللي بقوله ده صح فيقولوا له اللي انت بتقوله ده مظبوط فيكمل عمله وخدمته قارنوا بولس الرسول دلوقتي بالعالم اللي احنا فيه اي واحد كده يطلع في اي حته يقول لك ربنا كلمني الروح القدس قال لي رساله ويطلع يعمل كنيسه ويكلم الناس طب يا حضره الاستاذ ممكن تسال الناس اللي قبلك تسال الكنيسه اللي انت بتقوله ده صح ولا غلط يقول لك ايه الفرق بيني وبين الكنيسه كنيسه ايه ما احنا كلنا فينا روح ربنا وروح ربنا بيتكلم مع اي حد عشان كده في ناس بتتوه وبتضل وبتضل اخرين وراهم لانه متخيل ان كلمه الله هتبتدي عنده هو بولس الرسول المدعو شخصيا من المسيح اللي الروح القدس اتكلم وقال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل ما شافهاش كبيرة انه ينزل عند الرسل ويسألهم اللي بقوله ده صح اللي ببشر بيه ده حسب ايمان الكنيسة ولا لا في قصة لطيفة برضه اقولها لكم عن راهب الراهب ده واقع في حرب اليأس عنده خطية والخطية عمالة يعني هو بيجاهد بس الحقيقة جه في يوم كده وقال مفيش فايدة مني أنا النهاردة هروح ألم عزالي وأمشي وقعد يا رب قول لي رأيك إيه يا رب ارشدني يا رب رد عليا فمش سامع حاجة المهم الراهب ده قاعد فقعد قدام القلاية بتاعته وهو مصمم ان النهارده اخر يوم انا مش نافع انا خلاص راهب فاشل وبالتالي هلم حالي وامشي فهو قاعد كده وبيصلي لقى قدامه تل كده من الرمل في الصحراء اللي هو فيها فلقى نملة بتحاول تطلع فوق التل وبعدين تتزحلق وتنزل وتطلع وتنزل فالراهب قعد سرح معاها شوية كده وقعد يتفرج عليها يجي ساعة في آخر الساعة دي النملة ما بطلتش تحاول تطلع وتقع وتطلع وتقع لغاية لما طلعت في مرة كده وراحت شدت نفسها وراحت معدية من فوق التل اللي الناحية التانية الراهب قعد فكر في النملة دي كده وقال إيه؟ قال النملة دي النهاردة ربنا بعتها عشان تقول لي حاجة إذا كانت النملة دي ما فشلتش إنها تعدي فوق التل وقعدت في ذهنها أنا مش هرجع بظهري أنا هعدي يعني هعدي يبقى إزاي أنا النهاردة أقول إن أنا شعرت باليأس أو شعرت إن مفيش فايدة الراهب اتعزى ودخل شكر ربنا قال له أشكرك يا رب لأن أنت كلمتني النهاردة عن طريق الحشرة الصغيرة دي الإنسان وهو ماشي على الطريق بيسترشد لازم ياخد باله إنه يميز صوت الله وصوت الغريب إيه صوت ربنا؟ أول حاجة في الهروب من الغريب إن الإنسان يميز إن اللي بيتقال لي ده مش صح المشورة دي مش مظبوطة الحاجة دي مش من عند ربنا السيد المسيح بيقول كده أما الغريب خرافي تعرف صوتي أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء أول حاجة الإنسان برضو عشان يتعلم في تبعيته لربنا إنه يعرف يميز صوت الغريب التعليم اللي مش مظبوط الرأي الفاسد الحاجة اللي مش صح فيبتدي يهرب منها الكتاب بيقول لنا لو جاء أحد بغير هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام ايه المعنى لو دخل الانسان ده بيتك اول حاجه هتسمعها منه كلام والكلام ده انت ما تعرفش يا ترى ممكن ياثر فيك ازاي وممكن الشخص ده عنده من اللباقه والامكانيات ان هو يوصل لك المعلومه بشكل يهز فيه ايمانك ايه الحل لا يدخل البيت ولا تسمع منه احنا مش عايزين نتوه خلينا ماشيين في مخافه الله بالتعليم اللي الكنيسه بتعلمه لنا يبقى قلنا التعليم الاستماع له ثلاث فوائد أساسية في حياة كل إنسان مسيحي أول حاجة إن الإنسان لما يستمع بيتواصل تاني حاجة بيتعلم تالت حاجة بيسترشد على الطريق رابع حاجة ده بقى موضوع هنبتدي النهاردة ونكمله المرة الجاية الإنسان اللي بيعرف يستمع بيعرف يسمع صوت ربنا استماع صوت الله ده في منتهى الأهمية والخطورة ليه؟ لأن ربنا بيتكلم بأشكال كتيرة أوي في سفر العبرانيين رسالة العبرانيين أول آية الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق وأنواع شتى كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الآية بتقول الله كلم الآباء بالأنبياء بطرق شتى بطرق مختلفة ربنا بيتكلم إزاي صوته بيتسمع ازاي ربنا بيقول ايه هنتكلم على اربع خمس نقط نبتدي اول واحده النهارده اول حاجه الله ينذر ولا يفرض راي ربنا ما بيفرضش رايه على الناس لما قال لحواء وادم لما قال لادم ما تاكلش ادم سمع انت سمعت سمعت طيب حواء النهارده راحت تمد ايدها على الثمره دي طب ربنا مش شايف حواء وهي راحت مد ايدها شايف طب يا رب ما بعتلهاش ملاك ليه ينبهها ويمسك ايديها ويوقفها او يهش الشيطان بعيد عنها كده ليه يا رب ما تعملش كده ربنا ما بيعملش كده ربنا ينذر وكل انسان بعد كده حر تاخد انت قرارك ومصيرك في ايدك انت سمعت مادام سمعت انت بقيت مسؤول مش بس ربنا بيعمل كده حتى خدام الله في الكنيسه بيعملوا كده ربنا يقول لحسقيال كلام مهم قوي اسمعوه كويس يا احباء عشان نفهمه كويس عشان نفهم ايه دور خدام الله من ناحيه التعليم والكلمه يقول كده وانت يا ابن ادم بيكلم حسقيال فقد جعلتك رقيبا لبني اسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي شغلتك ايه يا حسقيال تسمع الكلام مني وتروح تحذر الناس اذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت ربنا عايز يقول للشرير يا شرير موتا تموت فان لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه اما دمه فاطلبه من يدك يعني ايه لو انت سمعت مني يا حسقيال بقول للشرير انت شرير وانت ما اتكلمتش ما خدتش الكلام وقلته للناس فالشرير يموت هيموت وخلاص ضاع بس دمه من ايدك انت يا حسقيال ليه لانك ما اتكلمتش وان حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه انت حذرته وما رجعش عن طريقه فهو يموت بذنبه واما انت فقد خلصت نفسك لو انت قلت له انت معلكش ذنب هو بعد كده مسؤول امام الله ياخد ذنب نفسه انت نجيت روحك الحكايه دي تفهمنا حاجه كلنا احنا رقباء على بعض الناس كل واحد فينا رقيب على بيته على حاله على اصدقائه مش اصدقائه اصحابه يعني اللي هم بيسمعوا كلامه لو الله قال لك تقول لولادك تقول لبيتك ده غلط وانت ما قلتش يضيع ودمك دمه من ايدك دخلت لقيت ابنك بيتفرج على حاجه بطاله في التلفزيون لازم تقول ده غلط الحاجه دي تتقفل الولد اتعلم تعليمه مش كويسه ده مش مظبوط مش صح ده ما يرضيش ربنا لازم تقوله ما سمعش كلامك خلصت انت نفسك على الاقل امام الله انت دمه مش هيطلبه من ايدك لكن لو انت سكت وتحت بند بقى ايه اصل احنا عايزين نحب بعض كده ونتصاحب فانا مش هزعله معلش اول حاجه يعملها في البيت احسن ما يعملها بره الكلام اللي هو بتاع اهل العالم ده اصل الحقيقه لازم يجرب كل حاجه عشان يعمل الصح الكلام ده لا له لا له مرجعيه انجيليه ولا كلام مسيحي ولا اي حاجه في الوقت ده ساعتها هيحصل ايه يموت الشرير ودمه اطلبه من ايدك الحته دي تعرفنا حاجه يا احباء ابونا والكنيسه مش عصايه حد محدش يقول ايه المفروض الكنيسه تعاقب فلان المفروض الكنيسه تحرم ترتان كل انسان هو لمولاه الله بيحاسب الناس كلها مش المفروض يا احباء ان احد ينتظر من الكنيسه ان هي تبقى ماسكه خرزانه وكل واحد يروح زعلان من واحد روح يا ابونا بقى اضربهولي الحقيقه الحكايه دي والفكره دي فكره ما هياش مظبوطه صحيح ممكن ابونا يتدخل عشان يصالح الناس لكن لو الناس ما بتسمعش او لو حد مش عايز يسمع في الاخر ذنبك على راسك الله نفسه لا يغصب علينا لو احنا دخلنا الكنيسه النهارده وتعاملنا جوه الكنيسه بمنتهى الاحترام والتقدير الله فرحان لو دخلنا الكنيسه واهنا المقدسات تفتكروا نار من السماء هتنزل على المخالفين لا بس كل انسان هيحمل ذنب نفسه ناخد بالنا يا احباء من الحكايه دي الانسان اللي عايز يتعلم يستمع لكن ان الانسان يظن ان الله لازم كل حاجه انا زعلان من واحد ينزل نار عليه من السماء انا مش زعلان مش عارف من حد فسيدنا المفروض ياخد موقف المفروض ابونا يحرم فلان من التناول الكلام ده يا احباء ليس له اي مرجعيه في الانجيل وده مش دور الكاهن ولا دور الاسقف انه قاعد بس عشان يشتغل يحرم ده وما يحرمش ده ويسوي في ده ويعمل في ده اول حاجه نعرفها عن صوت الله الله يحذر ويعلم وبعد كده كل انسان هيقف امام ربنا عشان يعطي حساب عن نفسه المرة الجاية بنعمة ربنا هنكمل كلامنا نتكلم على الاستماع لصمت الله ازاي الانسان ممكن يسمع صوت ربنا وهو ما بيتكلمش وهنتكلم على ثلاث خطايا ضد الاستماع هم العناد عدم التعلم والاذن المستحكه الأذن المستحكة دي اتكلم عليها معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس نكمل بنعمة ربنا المرة الجاية ربنا يعطينا إن احنا نسمع ونعي ونعمل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين اتفضل نصلي